بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية ادخل بالقرآن بيقين وانظر ماذا سيصنع الله لك انظر ماذا سيصنع الله لك وبعضنا يحفظ قصص من هذا النوع كثيرة جدا واقعية جدا هذا الهجر نعيد تاني بالأول هجر سماعه هجر العمل به هجر تحكيمه هجر تدبره هجر الاستشفاء هجر تلاوته بعض الهجر أهون من بعض يعني مش كل ده زي بعضه وإنما في هجر الأولاني ده هجر الكفر عدم الإيمان به اللي هو الإعراض عنه والثاني هجر العمل به قد يكون معصية والثالث هجر تحكيمه قد يكون كفر قد يكون معصية والرابع هجر تلاوته قد يكون مكروه لأن تلاوة القرآن مش فرض إلا في الصلاة هجر تدبره أيضا من المكروهات هجر الاستشاء به كذلك يبقى فيه من هجر القرآن كفر من هجر القرآن معاصي ومن هجر القرآن يكره كله بيساوي بعضه ولكن انت فين يوم ما النبي يشتكي هو ده الموضوع بقى لما النبي يشتكي لربنا ان قوم اتخذوا القران مهجورا مش انا يا رب هتقول كده ولا انت هتبقى من ال من المرفوع عليهم هذه القضيه اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب فلذلك اردنا ان نبدا في تدبر القران لنفهمه ونعمل به ونبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما ذكرنا أن طريقتنا في أمر القرآن ستكون استخراج أصول للوصول إلى الله عز وجل فالأصل المستخرج من كلمة أعوذ تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض هذا هو الأصل المستخرج من الاستعانة لو صلى على رسول صلى الله عليه وسلم تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي فلا تقل إن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعلم فمعنى كلمة أعوذ أحتمي وألتجئ وألوذ بالله أحتمي ابن القيم بيقول إيه عليه رحمة الله كيف يسلم من له زوجة لا ترحم وولد لا يعذر وجار لا يأمن وصاحب لا ينصح وشريك لا ينصف وعدو لا ينام عن معاداته ونفس أمارة بالسوء ودنيا مزينة وهوى مرد وشهوة غالبة وغضب قاهر وشيطان مارد وضعف في نفسه مستول عليه يعمل ايه اللي زي ده بقى اعوذ هي دي فان تولاه الله واعاذه انقهرت له هذه كلها وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فهلك اسمع كمان صلى الله عليه وسلم لا مش إعادة مش إعادة كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب له ولا عاد وهوى مستيقظ وعقل راكد ساهيا في غمرته عميا في سكرته سابحا في لجة جهله مستوحشا من ربه مستأنسا بخلقه ذكر الناس فاكهته وقوته وذكر الله حبسه وموته لله منه جزء يسير من ظاهره وقلبه ويقينه مشغول بغير الله كيف يفلح كيف يفلح اعوذ اعوذ هي دي هي دي اعوذ نزيلك صلى الله عليه وسلم ماذا يملك من امره من ناصيته الى قدمه بيد الله نفسه بيده واصبعه وقلبه بين اصبعين من اصابعه يقلبه كيف يشاء حياته بيده وموته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده وحركاته وسكناته واقواله وافعاله باذنه ومشيئته فلا يتحرك الا باذنه ولا يفعل الا بمشيئته ماذا يفعل اعوذ ان وكلك الى نفسك وكلك الى عجز وضيعه وتفريط وذنب وخطيئه وان وكلك الى غيره وكلك إلى من لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إن تخلى عنك استولى عليك عدوك وجعلك أسيرا له فأنت لا غنى لك عنه طرفة عين بل أنت مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراتك باطنا وظاهرا أنت مضطر إليه في كل نفس في كل ذرة باطنا وظاهرا فاقتك فقرك يعني وحاجتك تامة إليه فالحل أعوذ ايه معنى اعوذ يعني ايه اعوذ يعني يا رب انا محتاج لك احميني واحرسني واحفظني يا رب ده معنى اعوذه فهمني ونطقني خلينا انطق وعلمني وشغلني يا رب واصرفني واصرف عني واعطفني واعطف علي اعوذ تسمع كمان صلى الله عليه وسلم طوبى لمن انصف اصل المنصف اللي هيعترف بالحق اللي هيقول بالحق انت قد الدنيا اللي احنا فيها دي ولا مش قدها قد الفتن ولا مش قدها قد المحن والبلايا ولا مش قدها قول الحق يبقى أعوذ هي دي طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه وتقول سيبها عليا دي أنا عارف المخرج منها فصرفها أنا صح جربني لا انا ولا انت ننفع لو ما هواش يخلينا ننفع طوبى لمن أنصف ربه إزاي بقى فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته يبقى ده عشان اقول اعوذه لازم يبقى عندي ايه عندي ده يقين اعتقاد اقول تاني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم ان تقر لربك بالجهل وان علمت والافات وان عملت تقر أن نفسك ملأى بالعيوب وأنك مفرط ظالم لما تقر بدي تقول ايه أعوذ فلو أخذك ترى أنه أخذك بذنوبك وإن لم يؤاخذك تشكره على فضله ونعمته لما نفهم قلت له انت يا ابني تستاهل كسر رقبتك بس هو كسر لك رجلك بس فلما يكسر لك رجلك تقول ايه الحمد لله ده كريم انا استاهل كسر رقبتي ولو ما كسرهاش تفضل تحمد رب ادم علي عافيتك وسترك عافيتك هي اوسع لي انا استاهل بس انت كده وانا طمعان في كرمك أعوذ إن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية وإن ردها فمن حقه لكون مثلها لا يصلح أن يواجه به أحد السلف يقول والله إني أخرج من الصلاة وأنا أشد حياء ممن قام عن الزنا مكسوف خجلان بقى الصلاة دي تنفع تطلع لربنا اللي أنا عارفه وتعرض عليه أنا آسف يا رب فبعدها على طول بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول إيه استغفر الله استغفر الله استغفر الله يقول يا رب اللي زيي ما ينفعش يصلي لك لكن انت امرتني فانا بعمل سامحني مش يخلص صلاه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يجري على اول حيطه ويركن ظهره ويتجعص ويمدد رجليه ويتنهد التنهيده شفت يا رب انا صليت اهو ده مش موضوعنا بقى ده مش تبعنا بقى احنا بنتكلم عن راجل تاني عارف ربنا وعارف عارف نفسه فلما يصلي يقول اعوذ ولما يذنب يقول اعوذ وان عمل سيئه راها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه وذلك من عدله فيه فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه وإن عاقبه بها فعدله وفضله عشان كده زي ما قلت لك لو عمل حسنة يقول أعوذ وعمل سيئة يقول أعوذ هو ملتزم بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله إحنا بقالك كم سنة بتصلي يا ابني عشرين سنة بتصلي يعني بقالك عشرين سنة بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس بتقولها ازاي أول الموضوع فايدة الدرس ده إنك الليلة دي تقولها بطريقة تانية بفهم تاني بمعنى تاني تلاقي لها ثمرة غير العشرين سنة وإلا يبقى ما عندناش حاجة طب أقولها إزاي يا عم الشيخ علمنا الله يهديك حاضر مش مني برضه جمع وترتيب ابن القيم وكل الكلام اللي أنا بقوله ده في الفوائد من كتاب واحد بس في الفوائد تفروا من أوله لآخره كده تطلع دول يقول شرط الانتفاع هو ما بيقولش كده انا اللي بقول شرط الانتفاع بالاستعاذة شرط الانتفاع بالايه بالاستعاذة ان تقول ذلك افتقارا اليه واظهارا لعجزك وذلك ان تقول اعوذ بيقين انك اضعف واعجز من ان تشير الى الله بنفسك وان تخرج من حبس عدوك وان تتخلص منه بحولك وقوتك يبقى لما تقول اعوذ بالله بيقين ان من تمام نعمه الله عليك كما ارسل اليك هذه الرساله ان يمدك بجند من جنده ومماليكه من يعينك على الخلاص فيكسر باب محبسك ويفك قيودك فإن فعل بك ذلك فقد أتم إنعامه عليك وإن تخلى عنك فلم يظلمك ولا منعك حقا هو لك وأن رحمته وحكمته اقتضت منعك وتخليتك في محبسك ولا سيما اذا علمت ان الحبس حبسه وان هذا العدو شيطان الذي حبسك مملوك من مماليكه وعبد من عبيده وناصيته بيد من تستعيذ به منه تبقى على يقين ان الشيطان ده دماغه في ايد مين في ايد ربنا فان شاء صرفه عنك وان شاء خلاك واياك تصرفوا انتم مع بعض بقى فلذلك حين تقول اعوذ بالله شرط ألا تلتفت عن الله إلى الشيطان فأنت غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن للشيطان من الأمر شيئا لا بيده نفع ولا ضر بل يتعلق نظر قلبك بالملك متولي أمرك ومن ناصيتك وناصية عدوك بيده فتفرز ربك بالخوف والرجاء والتضرع والالتجاء والرغبة والرهبة فهنا تأتيك جيوش النصر اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب هي دي أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى تستعيذ صح ملو قلبك استعاذه ولما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى فإن الله يدبر لك التخلص من عدوك شرط صحة الاستعاذة التخلص من العجب ألا تكون معجبا بنفسك شرط أصل المعجب مغرور مش بنلاقيهم كاتبين كده اللهم اكفيني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم قلت له ده غلبان قوي أنت لا كفيل لا بأصدقائك ولا بأعدائك أنت ب... أنت ما تقدرش على حد خالص نهائي ما تقدرش سبحان الله العظيم فلذلك المعجب قال لك بس سيبني أنا صرف خلاص أنا قدها هو مش فاهم ان هو مش قد حاجه خالص ده اللي بيوفقه مين الله سبحانه وتعالى ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطع الخطبة وإذا كتب كتابا فخاف العجب مزقه وكان دوما يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي يبقى هي القضية انك انت ممكن تتخلص من الشيطان لكن تلاقي نفسك ابن القيم بيقول ايه بقى خلي بالك من الكلام الجميل ده كلام زي الفل اعلم ان العبد اذا شرع في قول او عمل يبتغي به مرضاة الله مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه وانه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته ولا بفكره ولا بحوله وقوته بل الله هو الذي انشا له اللسان والقلب والعين والاذن فالذي من عليه بذلك من عليه بالقول والفعل انت اللي عملت لك لسان ولا ربك اللي خلقك بلسان فاللي خلق لك اللسان هو اللي خلق في اللسان القول اللي انت قلته واللي خلق لك عقل هو اللي خلق في عقلك التفكير الصح فيبقى تفكيرك الصح مش منك ده منه ونطقك الصح مش بيك ده بيك سبحانه وتعالى فمن اين ياتيك العجب فاذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب لان اصل العجب رؤيه نفسه وغيبته عن شهود منه ربه وتوفيقه وإعانته فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوة فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل فتارة يحال بينه وبين تمام العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه الوجه ذكرناها في أصول الوصول الحلقة اللي فاتت وصول الوصول إلى الله تعالى التمام التمام وللأسف الأمة في زماننا قل ما تجد من يعمل عملا ويتم كلها أعمال ما بتكملش ما بتكملش أعمال ناقصة وده سببه وسره إن رؤية العمل فيحال بينه وبين التمام أو يتم ولا تكون له ثمرة دي برضو من الايه من عقوبات العجب أو يتم ويكون ضرره أكثر من نفعه فتتولد منه مفاسد شتى ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها عشان كده أنا جبت الحتة دي مخصوص عشان تقول اللهم إني أعوذ بك من عملي هي دي إنك تعمل وأنت مستعيذ أعوذ احنا عشنا الليلة دي بس في كلمة أعوذ بس بس عايزك تبات الليلة دي تقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله وبعدين تنقل من الشيطان أعوذ بالله من نفسي أعوذ بالله من عملي أعوذ بالله من لساني أعوذ بالله من عقلي أعوذ بالله من كلامي أعوذ بالله من جيراني أعوذ بالله أعوذ أعوذ تبات الليلة دي في كنف ليعيذك تقدر يا رب نسأل الله أن يعيذنا بما يعيذ به عباده الصالحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته